إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله ما زلنا في شرح العقيدة الطحاوية وكنا قد توقفنا في الفقرة التاسعة والخمسين عند قول الشيخ عليه رحمة الله فويل فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما قال الشيخ في الشرح اعلم أن القلب له حياة وموت ومرض وشفاء وذلك أعظم مما للبدن توقفنا مع قضية القلب طويلا وهي قضيتنا التي لا ننفك عنها أبدا فإننا نعتقد اعتقادا جازما اعتقاد قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فإذا صلح القلب صلح اللسان وصلحت العين وصلحت اليد وصلح الرجل وصلح المخ صلح العقل إذا صلح القلب صلح الجسد كله فصلحت الأعمال كلها فصارت الأعمال صالحة فصار الإنسان صالحا وهذه هي الغاية من الدين الهدف من الدين صناعة الرجل الصالح اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين هو ده الهدف من الدين ولذلك كثيرا ما حذرت طلبة العلم من أن يطلب العلم للعلم لا للتباهي على العلماء ولا لمجاراة السفهاء ولا لطلب وجوه الدنيا ولا حتى العلم للعلم وليس العلم أبدا غاية من آفات شباب عصرنا أن تتحول الغايات إلى وسائل والوسائل إلى غايات فالعلم الذي هو وسيلة للتعبد يصبح غاية يبقى هدفه طلب العلم مش الهدف طلب العلم الهدف ايه العبادة بالعلم العمل بالعلم ده الهدف أن يصير طلب العلم هدفه هدفه انه يطلب العلم هدفه انه يتعلم هدفه انه يحفظ هدفه انه يذاكر هدفه مش هدف هذه ليست أهداف وليست غايات وإنما هذه وسائل وسائل حقيقية فالشاهد أيها الإخوة أن القلب محل اهتمامنا ولحد امتى هتتكلم عن القلب يا شيخ هنفضل طول عمرنا نتكلم عن القلب طب الموضوع ده مش ممكن يخلص لا مش هيخلص مش هيخلص موضوع القلب ده في حد ذاته العمل كله عليه زي ما قلنا دايما أن القلب هو المطيع في الحقيقة لله وإنما الذي يظهر على الأعضاء آثار والقلب هو العاصي المتمرد على الله وإنما الذي يبدو على الجوارح ثماره نتائجه هي دي قضية قضية القلب الشاهد ان الشيخ بيقول ان القلب له حياة وموت ومرض و- وشفاء هو زي الجسم زي ما العين بتمرض وتشفى وتعالجها تشفى وزي ما البطن بتمرض وتعالجها تشفى كذلك القلب يمرض وتعالجه يشفى وما تعالجوش يموت يبقى في قلب حي وقلب ميت قلب سليم وقلب مريض اللهم اصلح قلوبنا يا رب وداوي لنا قلوبنا يا حي فالقلب الصحيح الحي علامات صحة القلب إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها بطبعه سيدك النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال كده ما من مولود إلا ويولد على الفطرة كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها فالقلب اصل الفطره مسلم سبحان الله العظيم في قصه اصحاب الاخدود الغلام رايح للسحر يعلمه السحر ربنا سبحانه وتعالى يضع في طريقه راهب فيجلس للراهب يسمع كلامه فيعجبه كلامه سبحان الملك انا بتعجب الراهب بيعلم الغلام ايه التوحيد الطاعة الحق والحق المفروض انه صعب لكن بيوافق الفطرة هو ده الرصيد الفطري في قلوب البشر ان الغلام رغم ان الساحر ساحر بيلعبوا بالبيضة والحجر زي ما بيقول يطلع له فرخة من المنديل ويطلع له من المنديل بيضة بيلعبوا وده طفل 8 سنين تسع سنين عشر سنوات عجب الراهب ليه لان الكلام ده ايه يوافق الفطره هو اللي يوافق الفطره لكن نحن نعترف ان الفطره تنتكس فابواه ايه يهوداني او ينصراني الفطره تتبدل عشان كده في زماننا ده يا رب استرنا واعف عنا يا حي يا قيوم اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين اللهم رب لنا اولادنا نادرا لما تجد واحد لسه على فطرته لسه على سجيته لسه على الفطرة لسه قلبه نظيف ليه تلوث الفطرة وتلون الفطرة ومسخ الفطرة ونكس الفطرة حصل بالتلفزيون والجرايد وال... والكمبيوتر وال... انتكاس الفطرة حاصل حاصل ضاع العيال العيال ضاعوا نتيجة هذه الآفات لكن فعلا لما تحافظ على يعني آه، قد يبدو احيانا والله كده آه، هو كثير في بيوت كثير من الناس يعني آه، لما تجد مش عارف تتقال ازاي ولكن البنت في- في بيتي مثلا لا عمرها شافت تلفزيون ولا عمرها سمعت اغنيه ولا عمرها اتعاملت مع راجل الا ابوها وعمامها في الحدود الضيقه جدا دي واخواتها فعلا تحس ان الفطره النظيفه بقى ان في كلمه تتقال وتقول هي بمنتهى البراءه يعني ايه اه وتست- يعني ايه اه هي دي الفطره النظيفه الفطره السليمه بخلاف بقى العيال اللي, اللي بيتنططوا في الاتوبيسات ويروحوا المدرسه نسال الله ان يربي لنا اولادنا اللهم احفظ اولادنا الشاهد ايه يا اخوه ان آه، القلب السليم اللي على الفطرة إذا عرضت عليه القبائح ها نفر منه شوف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لم يشرب الخمر في الجاهلية وانتم مش عارفين موضوع الخمر انتم مش فاهمين الموضوع الخمر كان في الجاهلية بالنسبة لهم دي دليل الكرم يعني شرب الخمر هم مش بيشربوا خمر عشان يسكروا لا ده الراجل الكريم يشرب خمره ي- يشرب خمره عشان ي... وهو بقى غايب عن وعيه ي- يدي فلوسه كلها يبحفر مش عارف ايه يدي وعود ايه وهكذا ومع ذلك سيدنا ابو بكر ما شربش الخمره في الجاهليه ليه؟ مع ان قبل ورود الشرع قبل ورود الشرع يعني العلماء بيتكلموا انا كان نفسي نبدا النهارده الفقه بس لسه ما استوتش برضه موضوع الفقه ما استواش ها التحسين والتقبيح العقلي ان قبل ورود الشرع هل كانت المعاصي قبائح ولا لا اه الدليل ايه قل انما حرم ربي الفواحش يبقى كل اللي ربنا حرمه قبيح قبل ورود الشرع فلما ورد النهي عنه في الشرع كساه قبحا الى قبح واصله دي ولا لسه يعني الخمره حتى لو مش حرام ها قبيحه قبيحه لما ربنا قال حرام بقت اقبح نفس الشيء برضو الزنا شوف في قصه الافك صفوان بن المعطل قال ايه والله ما مسست كتف امرأة لا تحل لي في جاهلية ولا إسلام يقول لهم ده أنا في الجاهلية ما لمستش امرأة رغم إنه ما كانش أصلا إيه ما حدش قال له حرام ما كانش فيه نبي انتوا فاهمين يا با... يا بني ادمين ولا لا عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما جه يبايع النساء بيقول بايعنني على الا تزنين هند قالت له ايه او تزني الحره او تزني الحره في واحده حره تزني الفطره الفطره تاباه القلب النظيف ياباه يعني مش متصور نفسه في الوضع ده لكن المشكلة في الشباب دول بتوع زماننا استساغوا المحرمات ليه؟ ليه القلب ما بقاش ينفر منها؟ اتوسخ. القلب اتوسخ مرض فلا تخضعن بالقول فايه؟ فيطمع الذي في قلبه مرض يبقى كل اللي بيجنح جهة الشهوات قلبه ايه؟ مريض قلبه مريض قلبه اتوسخ فبقى يحب الوساخة قلبه اتقذر فبقى يحب القذاره مفيش ذوق وده اللي انا بقوله ان احنا بنعيش فعلا في عصر كله قبح كتير كررت الكلام ده بص لبسهم بص لبسهم اسمه ديرتي بص لاكلهم عك بص لفنهم اللي هم بيقولوا عليه فن وحش وحش وحش قبح انتكاس الفطره انتكست الفطره ما بقاش فيه اللمسه الجماليه الحاجه الحلوه حتى كلامهم بص لكلامهم روش طحن كلام وحش كلامهم وحش لبسهم وحش اكلهم وحش يعني زي لك البيتزا اللي هم بيحبوها ديك وبياكلوها هي ايه؟ لخبطه حك حاجات ملخبطه في قلب بعضها عجينه على بتاع على قرف الشاهد مانيش عايز عايز اقول ايه ان ده كله من انتكاس الفطره وعشان كده ده من علامات الساعه لان من علامات القيامه الكبرى اللي بتؤذن بقيام الساعه انعكاس الفطره فيطلع واحد مشوه يقول ربنا اللي هو المسيح الايه؟ الدجال واحد مسوه يقول ان هو ربنا بقى الشكل وحش واحد مسوه احوش عينه كانها عنبه طافيه شكلها وحش مكتوب على جبهته كافر ويقول هو ربهم والناس تصدقوا هو ده انعكاس الفطره انقلاب الفطره القبح القبح عياذا بالله فالشاهد ان القلب السليم يفرق بين الحسن والقبيح اذا مرض القلب او مات او تشوه لا يفرق بين الحسن والقبيح كذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه كلما اشتد مرضه يميل للغلط وكلما اشتدت قوته يميل للحق ومرض القلب نوعان مرض شهوة ومرض شبهه أردأها مرض الشبهة يعني في مرض شهوات واحنا قلنا الشهوات ما بتقتصرش على الأكل والشرب والجماع الشهوات ممكن تكون شهوة الظهور والتصدر والتعالي على الناس شهوة الفلوس دول نوع من أنواع الشهوات أيضا مرض الشبهة أخطر الشبهة إيه مرض الشبهة شبهات في الدين إن احنا نقول كده نقول اللحية فرض تثور عليه الشبهات يثير شبهات ولذلك بقول لكم كل مسألة من مسائل الدين يعني مثلا لما نيجي نقول إيه النقاب فرض قال الله عز وجل يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين إيه يدنين عليهن من جلابيبهن اللي يجي يرد على الآية دي بيثير إيه بيثير شبهات ما بيجيبش آيات ما بيجيبش آيات في القرآن بتقول اكشفوا وجوه وإنما بيثير شبهة على الآية اللي بتقول له الحديث يأتي على أمتي زمان يستحلون فيه الحيرة والحريق تحريم المعازف والغناء ما بيجيبش حديث وإنما بيرد على ده بإيه بشبهات انت تجيب له اصول وهو يرد شبهات وربنا قال كده اما الذين في قلوبهم زيغ ها فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله فشاد مرض الشبهه بقى ان يبقى وزي ما قلت لكم ان احنا في الزمن ده للاسف الشديد نتيجه زي ما بيقولوا السماوات المفتوحه بيسموها هم الاعلام بقت الجرايد والمجلات والتلفزيون وال والنت وال... وكل ده مقلوب على بعضه كده بقت كل مسألة من مسائل الدين عليها شبهات عشان كده اللي عايز باطل هيلاقي هيلاقي كتير هيلاقي كتير ف الشبهة مرض الشبهة القلب المريض بقى بالشبهة زي ما بقول كده اللي عايز يتفلت من الدين احنا قلنا في صفة المنافقين الجدد التأول للتملص من صفات المنافقين الجدد المنافقين بتوع زماننا بقى ما المنافقين بتوع زماننا أخطر من المنافقين بتوع زمان لأن المنافقين بتوع زمان ما كانش في إيدهم الإمكانيات بتاع النهاردة فصارت إمكانيات النهاردة إنه قاعد على الكمبيوتر وقدامه الدين كله على الصوانة بيطلع شبهات زي ما هو عايز دماغ شغال فالشاهد إيه؟ نحن بنقول إن التأول للتملص هو مش عايز يشتغل مش عايز يشتغل في الدين مش عايز يعني مثلا ايه بنقول كنا في مره الكلام ده مثلا من 20 25 سنه معتكفين في المسجد وكان في شيخ معانا في البلد فالشيخ المهم ما اعتكفش مراته قالت له لا ما تعتكفش او لسبب او لاخر مش موضوعنا مراته ولا يوم ها ما اعتكفش راح جاي يوم من الايام يوم 25 26 تقريبا رمضان وقال تعالوا اعتكافكم بدعة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة هو عايز يبرر عدم اعتكافه هو مش عايز يعتكف فيعمل ايه يجيب الشفر ولما تيجي كل اصحاب الشبهات يا جماعه في الدين تلاقي الرد عليهم في نفس الشبهه بس الاصحاب القلوب السليمه عشان كده الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمه الله وبركاته يقول ايه وموحد واحد يغلب ألف مشرك لأن ما معه حق وما معهم شبهات يبقى صاحب الحق معاه حق فلذلك لو جبت الحديث أحسن أحيانا الشبهة بتلبس في دماغتكم وتنسوا الحق فواحد يقول لك أهو لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة لو جبت سياق الحديث ده حديث حذيفة بن اليمان بيقولوا لعبد الله بن مسعود بيقول لعبد الله بن مسعود ايه قصة الحديث هل رأيت القوم الذين يعتكفون بين بيتك ومسجدك قال نعم قال لم لم تنههم وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة فقال له ابن مسعود لعلهم حفظوا ونسيت وأصابوا وأخطأت طب أنا أرد عليه طب ما ابن مسعود رد في نفس الحديث أهو في نفس النص قال له ده هم صح وأنت غلط ومعلوم في ديننا إن ابن مسعود كان من علماء الصحابة فهو أعلم من من حذيفة وقال له إن هم صح وأنا ما انكرش عليهم يبقى الشبهة إيه؟ ساقطة وانتهت القضية لكن اللي عايز يعملها بقى شبهة وطلعوا ساعتها كتاب لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة ليه عشان مش عايز يعتكف بعدين بنصلي مثلا التراويح مع الناس كنا بنصلي بنص جزء زمان الناس لسه كانوا في البداية وبعدين بنصلي احنا بالليل بثلاث أجزاء لوحدين الزيادة على 11 ركعة بدعة كما قلت لك برضو دي ايه شبهات شبهات فالمهم نرجع لموضوعنا ان كل المسائل اللي فيها شبهات دايما تلاقي اللي بيثير الشبهه اللي عنده هوى المريض اللي قلبه مريض اردأ الشبه ما كان من امر القدر وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يشعر به صاحبه ممكن واحد يبقى قلبه مريض وهو مش دريان مش عارف انه مريض لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته وأسبابها مش بقول لكم الكلام في القلوب ما يخلصش أبدا ليه؟ لأن المفروض أعرف إيه هو القلب إيه هي أسباب صحته إيه هي أسباب مرضه إيه هي علاجه نتعلم ده علم بل قد يموت القلب وصاحبه لا يشعر وصاحبه لا يشعر بموته وعلامة ذلك كله علامة مرض القلب علامة موت القلب لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة هي لي انه ما يتألمش من مرض النظر الى النساء المتبرجات مثلا ما يتألمش اذا ضاعت عليه صلاة الصبح ما يتألمش اذا شاف واحد اعبد لله منه او اعلم بالله منه القلب لما ما يتألمش يبقى مريض او ميت لا يوجعه جهله بالحق لا تؤلمه العقائد الباطلة يقول الشيخ فإن للقلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته ولكن قد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي ما لجرح بميت إيلام وما لجرح بميت إيلام لا يضير الشاة سلخها بعد إيه بعد ذبحها فالقلب إذا كان ميت ما بيتألمش بقى من جراحات المعاصي يقول وقد يشعر بعض الناس بمرضه بمرض القلب ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء الألم على مشقة الدواء بعض الناس مع شديد الأسف يبقى عارف ان قلبه مريض حد يدله من نعم الله عليك ان يبقى لك شيخ يعرفك يدلك ينصحك حتى لو وبخك بس هو عشان الدواء مر يقول لك لا لا لا خليني كده احسن يؤثر المرض على تناول الدواء لصعوبة المرارة مرارة الدواء عليه هي دي المشكلة وقد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة هواه وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه أصعب شيء على النفس إيه؟ مخالفة الهوى اللهم إنا نعوذ بك من هوى الأنفس مأساة مأساة موضوع الهوى ده مأساة حقيقية ان الانسان يبقى مش قادر يخالف هواه قال ابن القيم عليه رحمه الله في كتاب الداء والدواء وقد اجمع العلماء على ان القلوب لا تعطى مناها الا اذا وصلت الى مولاها ولا تصل الى مولاها حتى تكون صحيحه سليمه ولا تكون صحيحه سليمه إلا إذا كان داؤها هو دواها فداؤك هواك ودواؤك مخالفة هواك حتى يصير داؤها إيه هو دواك داك هواك مزاجك ودواءك مخالفة هواك وزي ما قلنا كده احنا محتاجين تمرين النفس على مخالفة الهوى تمرين ان نفسك دلوقتي بتقول لك اشرب لا ده تمرين نخرج لا اعدل رجلك لا خليها تتكسر دواء ده, ده دواء الدواء كده يتدرج نقطة نقطة لحد ما تخرج بقى وتقول لك بص لامرأة لا اتفرج على التلفزيون لا نفطر النهاردة لا اثنين وخميس الثلاثة البيض ننام دلوقتي لا نريح شوية لا اما نقرا جزئين تدريب اللي يقدر على الصغيرة يقدر على الكبيرة تدريب وتمرين على مخالفة الهوى تمرين النفس على مخالفة الهوى لأن بيحصل بقى امتحانات من الله للبشر تبان فيها خيبتك ان ربنا يحط لك حاجه على خلاف هواك وهي ترضيه تقوم انت ايه ما تطيقهاش فتخذل امام الله يبقى خذلان والعياذ بالله قد يشعر بمرضه ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن دواءه في مخالفة الهوى وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه ملوش دواء أنفع من ده وتارة يوطن نفسه على الصبر ولكن ينفسخ عزمه ولا يستمر معه ساعات يبدأ يخالف هواه ويصبر ويقاوم ويجاهد ولكن ضعيف عزمه ايه عزمه ضعيف ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وعمى بصيرته وقلة صبره ثلاث أسباب بتسبب فسخ العزم ضعف علمي لما كنت بوصف يا جماعة أن الجنة 500 درجة كان معاكم الدرس اللي فات 500 درجة اللي تحت بيبص للي فوق زي ما تبص للكوكب الدري اللي علمه بدين علم قوي عايز يبقى فوق ما يبقاش تحت ما يقدرش يتابع هواه ضعف علمه مش عارف علاج الهوى ازاي ضعف علمه ما عندوش اعمال ايمانيه انا دايما اقول يا جماعه احنا عندنا ايمانيات تثبتنا عند ورود البلاء وتثبتنا عند ورود الفتن هي دي الضعف ده ضعف بصيرته أعمى مش شايف صح مش شايف خالص وقلة صبره المسألة محتاجة صبر طويل فاصبر صبرا جميلا أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم والعمل به وأن ينور بصائرنا وأن يرزقنا الصبر أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم